ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد منذ أيام بدأ العام الهجري الجديد 1429 وكما هي العادة احتفالات بمقدم العيد مقدم العام تغطي ديار المسلمين على أساس الهجرة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت فتحا وصار للمعذبين دولة فيحتفلون بهذا المعنى أسلافنا لم يكونوا يفعلون ما نفعل الآن دبت الاحتفالات إلينا من الكافرين هم بيحتفلوا مع مطلع كل سنة ميلادية للسنة وهذا فعل الذين لا يعتقدون في اليوم الآخر أو هم مغفلون على أي حال لأن العبد العاقل إذا مر يوم من حياته حاسب نفسه لأنه يعلم أن شمس حياته تميل إلى الغروب مع كل طلعة شمس أنت أقرب إلى الموت مع كل طلعة شمس يبقى أي إنسان عاقل لما يمر من حياته 300 كام وستين يوم يعرف أنه قرب كام 300 كام وستين خطوة إلى القبر عليكم السلام ورحمة الله ذاك زعبوط ما تشغلوناش بقى عليكم السلام بارك الله فيك يوم العبد يدخله غم العبد اليقظ يدخله غم يعني بأي وجه يلقى ربه تبارك وتعالى الإشكالية التي دخلت على أمتنا هي أننا رضينا بالالتزام الأجوف الأجوف الطبل والزمر والرايات والخطب وعمل السرادقات التي تنفق فيها الأموال الطائلة التي يحتاجها على الأقل لا أقول عموم الناس إنما يحتاجها العاملون في حقل الدعوة يحتاجها الخطباء الذين يرقون المنابر بلا كتب ليس عندهم كتب حتى لو كان ذكيا نسيج وحده هيطلع يقول ايه ما عندوش كتب فهذه الاموال الطائله التي تنفق لو انها وظفت فقط حتى لي الذين يصعدون المنابر لاختلف الامر بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لخصت في جمله وهذه الجملة في حديث إلهي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه يوما فقال إن الله أمرني أن أعلمكم مما علمني في يوم هذا ما جهلتم كل مال نحلته عبدا حلال ده أول الحديث وإني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين حتى قال حتى قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك هذه الجملة إنما على رأي علماء العربية كثير من علماء العربية والأصول تفيد الحصر وطبعا ده الأساس لأن فيه برضو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق هتلاقي برضو إيه برضو أحاديث بهذا لا كل معنى من هذه المعاني يؤدي شيئا ما يعني أنا لا أختصر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في البلاء إنما أقول هذا أس الارتكاز كله وتشوف الكلام مترتب إزاي يقول لك إنما بعثتك لأبتليك الأول وأبتلي بك لأنه لا يتصور أن يقف إنسان على الثغر إلا إذا كان عالما بمواقع الحراسة المشكلة كبيرة وضع الرجل غير المناسب أو في, في, في غير ما في, في, في مكان لا يستأهله لا يستحقه هي دي المشكلة لا أنا رجل أقف على حراسة الحدود لابد أن أكون عالما بطبيعة العدو الذي أنا أقاومه لابد أن أكون عالما بالسلاح الذي أقاوم به لابد أن أكون عالما بصفة هذا السلاح ودرجة تأثيره يبقى أنا عندي أربعة وأي إنسان يقف في سلاح حرس الحدود لابد أن يكون عالما بهذه الأربعة يعرف أولا موقع قدميه واقف ليه عشان يعمل إيه يعني الحاجة الثانية السلاح الذي معه ما طبيعته ما تأثيره بيوصل الطلقة ولا لا يحدث نكاية في العدو أم لا ثم لابد أن يعرف طبيعة عدوه ومن هو هذا العدو أعداء الأرض كل الكفرة على اختلاف أجناسهم اتحدوا ضد المسلمين في في ليس في هذا الزمان فقط بل في الازمنه الاخرى لكن احنا بنتكلم على الواقع بتاعنا. التنصير مثلا في افريقيا او في بلاد المسلمين الفقير على اشده. ميزانيه الفاتيكان تساوي عشرة أضعاف ميزانية قارة إفريقيا للي ما يعرفوش الموضوع قارة إفريقيا بالكامل ميزانية الفاتيكان المرصودة لتنصير المسلمين عشرة أضعاف قارة إفريقيا عشرة أضعاف ميزانية قارة إفريقيا والفاتيكان ده حارة شارع ناس شغالين صح يندر أن يترك مسلم دينه ممكن يبقى زنديق واتى بكل نواقض التوحيد ويقول لك انا مسلم بس ما يرضاش يقول انا كافر ابدا يبقى متحلل تماما من دينه ولا يرضى ان يقال عنه كافر يعني القديانيه دول اللي هم بيزعموا ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتم الانبياء دول كفر العلماء مكفرينهم ومع ذلك يقول لك لا احنا مسلمين ما يرضاش ابدا بلقب الكافر فيذهبون إلى البلاد الفقيرة التي يعاني أهلها من الجهل ابتداء ثم من الفقر والجوع والمرض مثلث الرعب يبتدي ياكلوهم ويكسوهم ويبني لهم بيوت وبتاع الكلام زي ما حصل في اندونيسيا في فتره من الفترات استطاعوا ان هم ياخدوا حوالي مجموعه كده من المسلمين الاندلسيين الاندونيسيين ونصروهم بقى وجابوا لهم بيوت وعملوا لهم مش عارف ايه والكلام ده وبعد مضي عام على بقى انتقالهم للنصرانيه والبتاع والكلام ده جاء بقى القس الكبير بقى عشان ايه يعني يديلهم بقى كل واحد قلاده الايه الدين الجديد ويهنيه على الكلام ده ف وهو قاعد معاهم كده كانوا مجموعه كبيره يعني قاعد معاهم قال لهم طيب ايه بمناسبه بقى خلاص يعني انا ده اخر بقى يوم في الدوره والتعليم والكلام دوت قولوا لي بقى اقصى امانيكم اللي نفسكم فيه وانا ايه وانا هنفذه لكم فقالوا جميعا عايزين نحج طبعا اجابه غير متوقعه بالمره اقصى امانيه يحج زي ما حصل لسمويل زويمر لما في الثلاثينيات او العشرينيات من هذا من القرن المنصرم في ميدان العباسيه وجمعوا جامع جماعه بقى من افناء الناس وودوا لكل 10 جنيه 10 جنيه 10 جنيه عشان يحضروا الايه؟ يحضروا بقى ايه؟ يعني محاضره في اللاهوت. وبعدين القاعه مليانه على اخرها 10 جنيه كانت زمان سنه 1920 ولا 30 والكلام ده كانت تساوي لها بتاع 2000 3000 جنيه ما كانش 5000 جنيه النهارده يعني. فكان يعني كان مبلغا محترما يعني. قاعد بقى يقول وبتاع ويعيد ويزيد وبتاع خلاص صوته اتبح عايز يشرب ميه. وهو بيشرب ميه هس هس كده قام واحد قال وحدوه وحدوه الله يخرب بيتكم. ها؟ يعني بقى له ساعة كاملة عمال يضح. فيش مسلم أنا أعتقد كده، فيش مسلم ممكن يترك الإسلام. يترك لقب مسلم. بقول لك ممكن يبقى زنديق وفاجر ومرتكب لكل نواقض التوحيد ويقول لك أنا مسلم برضه. فالإسلام له خصيصة ليست موجودة عند أي أحد شوف أي ملة أخرى كم عدد الذين يخرجون منها إما إلى ديانة إلى ملة أخرى أو إلى الإسلام أو إلى الكفر وقارنها بمن يخرج من المسلمين إلى ملة أخرى ما تلاقيش أي نسبة تقريبا فدي طبيعة الإسلام يبقى الإنسان الواقف لابد أن يعرف موضع قدمه أن يعرف عدوه مداخل عدوه ومخارجه ويعلم أنه لن يثبت على هذا الثغر إلا إذا ابتلي والبلاءات انواع متعدده يعني مش لازم يبتلي يعني يتذبح ولا يتكربج ولا لا طلب العلم نفسه بلاء طلب العلم نفسه عناء معن لكن انت تقعد عشان تحرر مساله اصوليه ولا مساله فرعيه وتقعد تدور على الامثله والكلام ده وتسهر الليالي لتحرر اصلا وتاتي له بنظائر او تاتي له بامثله عناء معن ربما كان الواقف في ساحة القتال معه السيف أو البندقية والكلام ده أكثر راحة من الذي يحرر الأدلة والفروع لا سيما في هذا الزمان اللي هو لم يعد أمامنا إلا جهاد الحجة والبيان الذي بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في مكة إنما كان جهاد الحجة والبيان كما قال الله عز وجل له وجاهدهم به جهادا كبيرا اي جاهدهم بالقران جهادا كبيرا لا سيما في هذا الزمان الذي انفتحت فيه الشهوات والشبهات على مصراعيها اصبح الفجور في منتهى اليسر قنوات جنسيه خالصه على القمر الاوروبي اللي عايز يتفرج مجلات الجنس تباع في كل مكان الحصول على اي نمره في المعاكس يعني انا احيانا تجي لي نمر يعني الاسبوع اللي فات ده بس جاي لي نمره واحده بتعاكسني هي أكيد ما تعرفش أنا مين هي طلبت أي رقم وخلاص ما بيقعدوا يتسلوا كده إذا رد بتقول أنا وصلني المسج بتاعك وأنا عايز أتعرف عليك قلت بقى يا طلبت أي رقم فجل جالها العظم في الكرشة يا بتتسلى بتعمل أي حاجة ما هو الرسائل دي كتير كده وانت بتلاقي الكلام ده هو ممكن الانسان في لحظات ضعف ولا حاجه ممكن يكلم الرقم يلاقي واحدة غانية على الطريق على الطرف الآخر عمالة تكلمه ومش عارف إيه وتعمل إيه والكلام فضلا عن النت الزفت اللي طالع ده وغرف المحادثات والكلام ده أشوف السنة اللي فاتت لما نشر قصة الرجل الأردني اللي هو يعني ضرب مراته علقة محترمة ومش مهم واتفرقوا وده راحت عند أهلها وهو قاعد في البيت وبتاع هي زهقانة فبتتكلم على النت وتعرف على رجالة وهو زهقان فتعرف على ستات على النت والكلام ده المهم كل واحد بقى قاله ايه فالمهم الراجل بيتكلم في يوم من الايام فطلعت له واحده صوتها رقيق وبتاع قعد ايه معاها حوالي ست شهور يتكلموا ومش عارف ايه والكلام ده وفي الاخر قال لها خلاص انا انا خلاص انا هتهبل انا عايز اشوفك لان خلاص مش معقوله كده انا هفضل ابني احلام وامال والكلام ده عايزين نتقابل نتقابل في المكان الفلاني لما تقابل لقاها مراته اول ما شافها أم قال لها انت طالق قال لها ايه اللي- ايه الحماشه دي بتكلمي رجاله ها طلقها على طول مع انه ضاربها علقه ومتخاصمين وبتاع كان كان طلقها من الاول يعني كان يبقى حتى يكون طلاقا شريفا يعني لكن اول ما شافها جايه له وبتاع والكلام ده فتصور بقى النهارده الفاحشه اصبحت ميسره تماما وديار المسلمين ديار مفتوحه مش محميه مفيش حد بيحميها يقول لك كل واحد عقله في راسه يعرف خلاصه ده انت عارف الح... الغلط وعارف الصح انا فاتح لك الغلط سيبه طب ازاي طب ما على كده نفتح بقى ابوابنا للهيروين والكوكايين بنحارب المخدرات ليه عايز افهم يعني طب ما كل واحد عقله في راسه يعرف خلاص طالما القصه كده والشر معروف والخير معروف سيبوا الناس هذا كلام يمكن ان يقوله ان يقوله انسان عاقل امال بلاش يعني أنا مش هتكلم بقى في ال- القوانين حتى الوضعيه محطوطه ليه؟ قانون الوضعيه لماذا وضعت اصلا؟ لما تدخل المحاكم تحس ان مفيش بني ادمين بره كتر المشاكل والكلام ده وقضاة شغلين بالهم ليل نهار مش ما بيقراش القضايا مش فاضي شوف بقى لما يكون واحد قاضي حصته 6000 قضيه 6000 قضيه يعمل فيهم ايه دول؟ كده وقع وقع وقع على طول خلص خلص ودي احكام ورص وارمي في السجن وطلع براءه والكلام ده. المحاكم دي كلها معموله ليه؟ لا ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. في واحد يخاف ما يختشيش. لا يتقي الا اذا راى بارقه السيف. ابواب الشهوات مفتوحه على مصراعيه. وابواب الشبهات ايضا في مواقع كاملة على الإنترنت لبث تشكيك في الدين ويدخل الشاب فارد عضلاته يقول لك أما أدخل أناظر ال- فيقع المسكين ضحية لدخوله على هذه المواقع طب ده أنت رجل تسبح في البحر المحيط بلا طوق نجاة يعني واحد يوم نازل المحيط في وقت الأمواج بالعشرة متر وليس معه طوق نجاة ويؤمل النجاة والله شيء عجيب أنا لو سألت هذا الداخل عشان يناقش أصحاب الملل الأخرى لو سألته عن دينه وما يعتقد لا يستطيع أن يجيب طيب ده داخل يعمل إيه ده فهذا ألقى بحمل ثقيل جدا على أهل العلم بيصارع الشبهات ويصارع الشهوات أنت كجندي واقف لابد أن تعرف موقع قدمك رجلك دي مش هتثبت إلا إذا كنت رجلا كيف تكون رجلا البلاء يبقى والابتلاء هو الذي يوقفه فالمسألة ملخصة أهو إنما بعثتك لأبتليك ولأبتلي بك قال صلى الله عليه وسلم وإن الله أمرني أن أحرق قريشا قلت ربي إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزا يثلغ رأسي يعني يشجوه هيفتحوا دماغي فيجعلوه خبزة زي الرغيف لما تحب تاكل الرغيف ما بتاكلوش كده على بعضه بتقطعه حتت حتت عشان كل حتة تبقى لقمة ولا بتكوره وتحدفه مفيش حد بيعمل كده لازم يقطع الرغيف ويمكن تقطيع الرغيف ده النهارده بقى له فقه يمكن في في ناس مش عارفه الفقه تقطيع الرغيف دلوقتي طلعوا حاجه اسمها ايه في في في علم الرجيم يعني تخسيس والكلام ده قال لك لو عايز تخس كل ما تقطع الرغيف اقل اقل اقل تخس طب ازاي قال لك الرغيف مثلا هقطعه انا بقى العاده يعني ان انا بقطعه اللقمه مثلا الرغيف ممكن يبقى 10 لقم 10 حتت يعني ده للبني ادم العادي لا انت قطعه 30 حته فكل ما ترفع لقمه لبقك اسمها لقمه هتحس ان انت بقالك مده بتاكل ها وتحس انك اكلت كتير قوي يبقى نوع من الايهام النفسي ان انت ايه كلت كتير قوي بدل ما تاكل رغيفين ثلاثه كلت رغيف عن طريق الايه الايهام يعني الرغيف لما انت بتاكله ها بت بتقطعه فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لربه تبارك وتعالى اذا لو انا هدخل على قريش عشان احرقها يعني وده لن يكون الا عن طريق الملاحاه والجهاد والقتل والكلام ده يفلغ رأسي لأننا إيه؟ إحنا قلة. وهم كثرة. ومعاهم العدة والعتاد وأنا معيش حاجة. يعني شوف في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أحصوا لي كم تلفظ الإسلام. كم واحد مسلم بيقول لا إله إلا الله. عدوهم لي. قال حذيفة فقلنا يا رسول الله أتخشى علينا ونحن بين الستمائة إلى السبعمائة طبعا ده كان عدد خطير آنذاك ستمية أو سبعمية مسلمين في وسط الكفر كان عدد برضه احنا دلوقتي ممكن نقول ده هو ده عدد انا شايف بعض الاخوه تبسموا يعني 600 700 أتخشى علينا ونحن بين الستمائة إلى السبعمائة قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا قال حذيفة فابتلينا فكان الرجل منا لا يصلي إلا سرا فالعدد قليل قريش بقضها وقضيضها وبعدين قريش بقى الملأ كلمة الملأ لما تشوفها في القرآن على طول أهل السلطة والنخوة والمال على طول أهل الجاه الجماعة اللي بيحطوا القرارات والقوانين صفوة المجتمع يعني من أهل الدنيا فقال إذا ربي يفلغ رأسي فيدعوه خبزة وطبعا أنت عارف الرأس إنما الحياة بالرأس ها شوف ربنا عز وجل بيقول إيه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه تعرف الدمغ نسبة إلى الدماغ ها نسبة إلى الدماغ وإذا أصيب المرء في دماغه إصابة قوية قلما يعيش أو لا يعيش بل نقذف جعل الحق قذيفا فالحق يحمل اسباب القوه في ذاته لانه من الحق تبارك وتعالى يبقى الحق قذيفه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق روحه طلعت على طول يبقى لا يصاب المرء في رأسه فيعيش يفلغوا رأسي أشجوه يقطعوه زي ما احنا بنقطع الرغيف فيدعوه خبزة زي الخبز يعني فقال الله عز وجل له استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نغزك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصاك يبقى أنا عندي إيه وصية الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال له استخرجهم كما استخرجوك أخرجوك من مكة إلى المدينة واغزهم نغزك وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هذه معنى نغزك أي أنك لن تغزو بنفسك بل نؤيدك ونسدده وابعث جيشا نبعث خمسة مثله أي من الملائكة وقاتل بمن أطاعك من عصاك مين اللي يقدر يقف الوقفة دي إلا إذا كان رجلا ولا يكون رجلا إلا إذا سلك أسباب الرجولة وأولها الصبر على البلاء إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك المثل اللي أنا ضربته مسألة اللحية والشغل يجي يسأل أقبل الشغل واحلى أنا بقول لك لا لا تفعل اتعود وتعلم إذا كان هناك معنى ديني شرعي له نصوص موجبة ما تفرطش فيه فإنك لا تدري إذا ذهبت إلى هذه الوظيفة تسدد فيها أم لا والله يا أخوانا أنا عندي حكايات حكايات الذي يرضى بالدون كالذي يمسح خده بنعله أنا أقول لكم على حكاية حصلت لي أول ما بدأت يعني في الالتزام كان في واحد بيحضر دكتوراه أخ سعودي بيحضر دكتوراه في سنن النسائي الكبرى وكانت سنن النسائي الكبرى آنذاك كانت مخطوطة ما أحد يعرف عنها شيئا بل صرح أحد المحققين زمان الشيخ عبد الصمد شرف الدين رحمة الله عليه في مقدمة كتابه في مقدمته لكتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي أن سنن النساء مفقودة فالأخ عثر على جزء منها وكانت رسالة الدكتوراه في سنن النساء وأنا كنت شغال من أول ما درست علم الحديث قلت بقى أشتغل في سنن النسائي فكان لي شغل عليها في كتاب طلع منه مجلدين من زمان من 15 17 سنة اسمه بذل الإحسان بتقريب سنن النسائي أبي عبد الرحمن فلما نزل قعد يسأل بقى إخواننا عن أي حد شغال في النسائي قالوا له فلان الفلاني عنده شغل في النسائي واللي قال له الكلام ده أحد إخواني اللي أنا كنت إيه معاه على طول في الطلب وكده دور عليا في الدنيا بحالها علشان ياخد شغلي ويبقى خلاص خد الدكتوراه فهو يقعد يمقق ويحضر ويعمل وبتاع ياخد شغل جاهز وخلص وفي كثير من حملة الدكتوراه دلوقتي ما يعرفش أي حاجة عن الرسالة اللي بيكتبها إنما يأجر له اثنين ثلاثة من الشباب الغلابة اللي مش لاقين ياكلوا يقعدوا في المكتبات يحضروا له الدكتوراه والكلام ده هو وهو يقعد يذاكر اللي هم قالوه والكلام ده هو ومطبخ المسألة مع شوية دكاترة والكلام ده بل بعضهم على طول يعني قبل المناقشة والكلام ده ممكن يدي لأي دكتور مناقش اللي عليه عصر مناقشة مفتاح سيارة هدية حكاية برضو القصة والنوع ده والبتاع المهم جالي قال لي أنا محتاج كذا وكذا وكذا وقلت له لا أنا لا أعطيك شيئا أنا ما كنتش أعرف قصة الدكتوراه بقى وإنه ياخد شغلي والكلام ده لكن أنا ظننت بعملي تعبان عليه وليل نهار وبتاع والكلام ده وعايز يصور كله اللي عايزه واللي مش عايزه قال لي اديني كل شغل فرفضت فاخواني جولي قالوا لي يعني كده كتمان العلم ومش كتمان العلم وبتاع ودخلوا لي من الباب ده وتركوني قعدت طول الليل صاحي كتمان العلم وبتاع فقلت يعني وتذكرت آه، حكاية قرأتها في تراجم بعض العلماء إن في واحد من أهل العلم صنف كتابا في القرآن لم يصنفه أحد قط ولكنه ظن به على الطلبة حتى لا يأخذوه فالعالم يقتبس منه وياخدوا كتابه يسرقوه فما رضاش يطلعه للطلبة فاحترق الكتاب وخلاص مات الكتاب حتى في حياة صاحبه احترق الكتاب الحكايه دي لما جات لي قلت لا انا لازم ايه لازم اراجع نفسي وبتاع وده رجل محتاج انه يعرف شغلك وبتاع وكتمان العلم اديله في الشغل ونويت كده الحقيقه فهو قبل ما انا اقول له جاء اخدني على جنب وقال لي بص بقى انت نفسك تروح تحضر الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والكلام ده قلت له طبعا قال لي انا هعمل لك ايه استقدام وهتبقى مؤذن في المسجد الكبير المسجد الكبير ده اللي الشيخ ابن باز بيدي فيه. فهو قال لي كده انا كنت ناوي اديله الشغل. خلاص؟ خلاص انفصلت على كده، فلما قال لي هذا الكلام خلاص ايه سال لعابي. يعني اصبح فيه ايه؟ بذلت كل الاسباب ان انا اطلع فعجزت ان ايه؟ ان اخرج. خد الشغل بتاعي وطبعا خد الدكتوراه والكلام ده والدنيا اتظبطت على الاخر وانا ايه عجزت ان انا اطلع. فيعني أصابني شيء من الهم وحسيت ان يعني الفرصه راحت عليا ولا قائمه لي بعد ذلك عارف تهاويل الشيطان لما يجي لك بقى يدخل عليك والكلام لم يمر الا اسبوع وانا كنت ساكن في مكان متواضع واذا الباب يطرق فتحت الباب لقيت صاحب اكبر دار نشر في بيروت واقف على الباب مين اللي دلوا علي انا ما اعرفش مين اللي جابوا المنطقه اللي انا فيها دي انا ما اعرفش قال لي اعرفك بنفسي انا فلان الفلاني صاحب الدار الفلانيه قلت له اتفضل آه قال لي انا عرفت ان انت عندك مؤلفات وحاجات زي كده وانا جاي اخد مؤلفات وهديك هجزيك يعني انت بتشتغل ايه قلت له بشتغل بقال قال لي لا سيبك من البقالة دي وأنا عايز إيه أحتكر شغلك أخد شغلك كله ليا وأديك شغلك هيبقى في العلم والكلام دوت بدل ما بتنفق عشر ساعات في البقالة والكلام دوت تنفقهم في العلم أنا لما قال لي هذا الكلام أنا عيني دمعت ما توقعت لأن أنا في ذلك الزمان حداثة بقى الشباب والكلام ده لو كان عندي فلوس كنت دفعت فلوس عشان أنشر عملي فما بالك وصاحب أكبر دار او من اكبر دور النشر في بيروت هو اللي جاي وخبط على الباب مين دله عليا انا ما اعرفش حتى هذه اللحظه ما اعرفش مين اللي دله عليا وقال لي خلاص آه ناخد ايه اللي جاهز عندك قلت له انا جاهز عندي كتابان خصائص علي للنساء وفصل الخطاب بنقد المغني عن حفظ الكتاب قال لي اخدهم آه الكتاب ده عايز فيه كام قال لي عايز فيه كام انا بكيت بكيت فعلا قلت له انا ابيع العلم كنت عايش في دنيا تانية بقى ما انا عايش في وسط الكتب ما اعرفش الغيلان ولا الحيتان دول ها قلت له انا ابيع العلم وطبعا كان قصة بقى اخذ الاجر على الحديث والكلام ده هو كنت في سنن النسائي لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه يعقوب بن ابراهيم الجوزجاني شيخ النسائي في هذا الحديث النسائي قال بعد ما روى الحديث ده كان يعقوب لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار والحديث ده في كتاب الطهارة في الأول فأنا كنت عامل بقى بحث عن أخذ الأجر على إيه على الحديث والعملية كبرانة في دماغي وإزاي لابد أن تبذل الهدى مجانا يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا كانت الإيه كانت القصة ماشية معايا كده أول ما قال لي تاخد كام أنا بكيت قلت له أنا أبيع العلم قعد يهدئ من خاطري وقال لي لا أنت لا تبيع العلم بالعكس إحنا كده بنستخرج العلم الذي عندك بدل ما تضيعه في البقالة وواقف مش عارفين الكلام ده فأنت اطلب أنا كان أجري في البقالة 55 جنيه في الشهر فهطلب إيه؟ قلت له أنا ما أقدرش إزاي أطلب؟ قال لي طب شوف يا عم 300 جنيه وعمل 300 جنيه أنت عارف بقى فكرني بحكاية عندنا واحد أونطجي في الفلاحين يعني آه انت عارف ما اعرفش انتوا المفروض فلاحين يعني عارفين الناف طبعا انتهى ولا انتهى الزمان ده ها الناف بقى اللي بتحط على رقبه الجاموسه وبتاع يا في الساقيه يا في المحرات ها جاموستين قبل بعض ولا بارتين تحط ناف كده علشان يمشوا في ال... والانتوت اللي هو الايه اللي هو العود قد كده اهو يقوم يتحط في الناف عشان يمسك الايه الخشبه دي مع الناف ما هو لازم يبقى كده خلاص فده بتاع عود قد كده بيتحط بتاع عشان يمسكهم في بعض فبيقول لاخوه ايه تشيل الناف ولا الانتوت ها الناف كده قام واخدها كده والانتوت ايه قام مطول فيها قوي علشان يعني طب ده ده ده قد كده ها فده قال لي 300 جنيه طبعا ده ده عرف مني معلومات ان انا باخد 55 جنيه في البقاله والكلام ده طبعا تبين لي بعد كده بعد ما دخلنا في الحدوته بقى وعرفنا الكلام ده قد ايه الراجل ده كان استغلال وان هو حتى لم ينظر باي شفقه الى طلبي للعلم وان الراجل عايز يفرغني والكلام ده المهم الكتاب ده طلع والكتاب ده طلع انا بس بوريك ايه اذا شوف اذا فاتك شيء لا تندم ابدا ممكن يكون احسن منه منتظرك يعني انا لو طلعت مثلا في ال ال الرحله اللي صاحبنا كان عايز يديها لي وبقيت مؤذن في المسجد كان فاتني طلب العلم وممكن ما يكونش لا طلع لي كتب ولا حررت ولا عملت ولا خليت ولا الكلام لما طلع كتاب فصل الخطاب بنقل المغني عن الحفظ والكتاب شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه ما عرفني إلا بهذا الكتاب لما حدثني أحد تلامذة أحد تلامذته آنذاك كل أسف التلميذ ده بقى بهائي الآن بهائي وكان متعصب للشيخ جدا جدا يعني اللي كان يقول أي حاجة في الألباني يقطع رقبته من شدة تعصبه ودي آفة التعصب اللي تلاقي واحد متعصب قوي قوي قوي وبيحبك قوي قوي متعصب لك تخاف منه خاف منه ده يتقلب عليك ده التلميذ ده كان لسه يعني في بدايه انحرافه عن الشيخ لما رحت انا الاردن فقابلني بقى وسلم عليا والكلام ده وقال لي انا لما وقفت على كتابك هذا في في المكتبه خدت منه نسخه اديتها للشيخ الالباني وقلت له لقينا تلميذ لك دي روايته ليا قال ان الشيخ كان يقول ماليش تلامذه على منهجه في التخريج وتطويل النفس والكلام ده. فقال له يا شيخ لقينا تلميذ لك قال سيب الكتاب بعد ثلاث اربع ايام راح له قال له فعلا الكتاب ده كتاب جيد عرفني الشيخ الالباني من هذا الكتاب. طب معرفة الشيخ الالباني ليا انا لو حبيت اتقلها بفلوس يعني. اتقلها ازاي يعني؟ وانا زعلت جدا لما قصه الاستخدام راحت وبتاع وضاع العلم وضاع مش عارف ايه وقعدت بقى اندب حظي والكلام ده. فشوف كيف كيف كيف سارت الامور ولعل الله عز وجل انما قيض جلوسي في هذا المكان بهذا الخط اللي انا مشيت فيه. فانت بقى كرجل واقف على الرصد اذا فاتك شيء كل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله وما شاء فعل يبقى سألت الإنسان يبتلى آه لكنك لا تدري ما بعد البلاء أهو خير لك أم شر لك فلما يقول المرء قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل زي ما كان بعض مشايخنا بينطقها يعني يبقى ده علامة الاستسلام لله عز وجل يبقى عشان تبقى راجل واقف على الثغر لا تبدل ولا تغير ولا تصرف قدمك ولا وجهك لابد ان تكون رجلا دي مش هتيجي الا بالبلاء عشان كده العلماء وهم بيتكلموا عن الذهب يقول لك الذهب لا يأخذ قيمته إلا إذا احترق تدخل تطلع الذهب من الأرض دخله الفرن تولع فيه كل الشوائب المختلطة بالذهب تنصهر ويزداد الذهب لمعانا بغير كده الذهب ما يسواش حاجة يبقى ما أدخله ولذلك عرض الذهب على النار يسمى فتنة وده أصل الفتنة يعني يسمى فتنة أي ابتلاء واختبارا فيبقى الانسان اللي هو واقف وده الكلام ده انا الحقيقه اهيب يعني او او, أو المقصودون من هذا الكلام اصلا هم طلبه العلم. طلب نحن في اشد الحاجه الى طلبه العلم المتميزين. وفي هذا الدرس ان شاء الله يمكن من المره القادمه على شأن احنا هندرس كتاب سأدرس كتابا آه اللي هو كتاب رفع الملام عن أئمة الأعلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأن أنا قلت إن اللي واقف على الثغر ده لازم يبقى له إيه؟ عدة يعرف الثغر الواقف عليه هدف من الهدف من وقفته إيه؟ صفة السلاح الذي يقاتل به تأثير السلاح الذي يقاتل به أن يعرف طبيعة عدوه الأربعة دول في هذه الدروس هنبتدي بس برفع الملام عن لمة الإعلام لأن هو مختص بمسألة الخلاف الاختلاف اختلاف وجهات النظر وأنواع الاختلاف إن احنا في زمن اختلطت فيه المفاهيم اختلاطا شنيعا ما عادوش مفرقين ما بين الأصول والفروع النهارده بتلاقي الجماعة الروافض الذين يكفرون الصحابة جميعا إلا ستة في بعض الجماعات الإسلامية هي التي تحطب لهم في ديار السنة وهي اللي حاطة إيديهم في إيديهم ومهمشين المسائل ودخلوا السياسة في الدين السياسة التي لا دين لها دخلوها في الدين وقالوا ما فيش أي فرق بيننا وبين الروافض واللي يقول ان في فرق بيننا وبين الروافض هو الذي يشق عصا المسلمين والخلاف لا يفسد للود قضية وداخلين في القصة دي انت لازم تعرف الاختلاف في الاصول يودي فين والاختلاف في الفروع يودي فين اختلاف الاصول شكله ايه وما الذي ينبغي ان تفعله اختلاف الفروع شكله ايه وما الذي ينبغي ان تفعله هل يحتمل الاختلاف في الأصول؟ لا. هل يحتمل الاختلاف في الفروع؟ فيه تفصيل. قد لا يحتمل وقد يحتمل. يبقى أنا عندي خلاف سائغ ممكن أعديه وأمشيه وعندي خلاف لا يسوغ. ما أقدرش أمشيه. طب الخلاف الذي لا يسوغ أعمل مشكلة بسببه؟ أكسر الدنيا بسببه؟ قال لك فيه تفصيل. برضه ما لم يدري المرء هذه الأشياء بالنص وبتصرف أهل العلم كان فساده أكثر من إيه؟ من إصلاحه. فأنا عايز الإخوة طلبة العلم يهتموا يفتح ودانه كويس وأرجوكم مش عايز البلطجة العلمية. لحسن انا مفقوع مفقوع من الشباب والطلبه اللي عمالين لحد النهارده مش عارفين يحرروا لا مساله اصوليه ولا فرعيه ما اعرفش ايه يعني مش فاهم ليه لحد دلوقتي ومستعجلين على التاليف والتصنيف والبتاع والكلام ده يجي شاب يجي لي يجيب لي كتاب ابص فيه كاتب لي مثلا اتنين تلاته اربعه خمسه مقدمين وجاي عشان انا اقدم اقول له يا ابني انا ما بقدمش كتب يتحايل عليا هات ابص فيه الاقي لا يرد البصر نائل من كتب الناس انا مفهومي بالنسبه للعلم التحرير مش النقل هو ده فهمي قد يخالفني غيري فيه مش أي واحد يألف لي كتاب ويطلع يبقى خلاص اسم اسم بقى اسم على الرصيف لا عايزين تحرير العلم كما قال الشافعي هو معرفة الخلاف أدي العلم مش معرفة اتفاق الناس ما اتفاق الناس دي مش مشكلة تقول وأجمعوا على كذا وأجمعوا على كذا ما أسهل ذلك تيجي كتاب الإجماع لابن المنذر ولا حاجة وتحفظ لك ال 700 وكسر إجماع 750 إجماع ولا حاجة وخلاص أجمعوا كذا كذا مش ده العلم إنما العلم أن تعرف الحق في منازع الخلاف وتعرف إزاي تحرر هذا الحق لأنه يتطلب علما بالأدلة ويتطلب فهما للأدلة وتعرف اللي أنت بتناقشه ده عالم كبير فتعرف إزاي تناقش هذا العالم وده عالم كبير إزاي تناقش هذا العالم فأنا عايز أقول للطلبة مستعجلين ليه على التصنيف والكلام ده آه عايز تصنف لنفسك يعني من بين أنك أنت تتدرب يعني وتدرب نفسك والكلام ده وتعرض التدريب ده على شيخك يقول لك انت ماشي صح ماشي غلط لا اعمل كذا خلي كذا سوي كذا اه مفيش مشكله لكنك انت تستعجل وتصنف و... وعايز تنشر هذا داء الداء ده بيعرقل الطلب تو ما بقى اسمك على الكتب وبقيت شيخ انتهت الحدود ولذلك قال الشافعي رحمه الله اذا تصدر الحدث فاته علم كثير فاته علم كثير وانا بقول لكم وبعترف ان ابوابا كثيره من العلم انا ما طرقتها وكان نفسي اطرقها لكن ما لقيتش وقت ليه اتخذنا من مرحله الخمول وقفنا على خط النار على طول يعني ما ما, ما خدناش راحتنا في التحصيل. بسبب ايه؟ بسبب حاجة الناس إلى السنة، إلى العلم بالسنة. طلعنا بدري، اشتغلنا بدري. وكان في ذلك الزمان أي بذرة بتبذرها بتطلع شجرة. فكان الإنسان يشعر بالتأثم. وكانت الدنيا مفتوحة على الآخر. كل يوم كان في محاضرة يومية. وخطبة الجمعة وأحيانا خطبة الجمعة كان بيبقى وراها درس الجمعة ومحاضرة بالليل لما أكون أنا كل يوم أروح بلد من البلدان والمشايخ الموجودين الآن على الساحة كلهم كانوا شغالين بالكلام عايز تروح مثلا بورسعيد ادي ثلاث ساعات رايح وثلاث ساعات جاي ست ساعات بتجري على السكة وقبل ما تروح المحاضرة بتحضر فالعلم اللي نفسك تحصله ما انتش عارف تحصله لا حد بيكفلك ولا حد بيقعدك عشان تحصل ولا مشايخ كثرة علشان تقدر تروح ترحل في طلب العلم ولا واخد راحتك أبدا اتخذت بقول لك من الجحر بتاعك اتحطيت على خط النار اشتغل ففات علم كثير النهارده حظ الطلبة ربما كان أوفر الطالب ممكن يبقى غني ممكن ي... ابوه يكفله عمه يكفله خاله يكفله اي الكلام ده ومع ذلك تلاقيه مقصر لو هو بانصاف حب يشوف اليوم بتاعه كيف مر تلاقي فيه ايام كثيره تمر بلا فائده ما بيقراش ولا كلمه او يقرا قراءه تشرذم يفتح الكتاب ده يقرا خمس ورقات ويقفله والكتاب الثاني خمس ورقات ويقفله والكتاب الثاني خمس ورقات يقفله وقاعد طول الليل على المكتب يفتح كتابه ويقفله يفتح كتابه ويقفله ادن عن الفجر وقاعد على المكتب حصل ايه المسكين ده حصل اي مسألة حتى لو فرعية انهى البحث فيها واعتقدها وعرف ايه القصة دي لا ويوهم نفسه انه بيطلب العلم والكلام ده لا ده انت عن انا عندي بقى لما تقوم الليل احسن لك من القعدة اللي ملهاش لازمة دي ترشيد است... است... استخدام الوقت ما تبقاش مسروع على الكتب لأن الكتب بحر لا ساحل له ولن ينتهي الطلب على الكتب إنما الطالب المجد يكفيه مكتبة قد كده ما تزيدش عن كده كتاب في مصطلح الحديث كتاب في أصول الفقه كتاب في العربية كتاب في القراءات وكتاب في الفروع لكل علم من العلوم دي كفاية على كده أما يخلص الكتب دي يدور على غيرها لكن انا وانا لسه بدرس مصطلح حديث ما اناش محتاج كل كتب الحديث اعمل بها ايه؟ ما هي مركونه على الرف اهو. واحيانا بعض الكتب الطالب لا يفتحها مطلقا اول ما ابتدي يشتغل خلاص ابتدى يتعرف ان مصطلح حديث الطلبه اللي عايزين يدرسوا حديث انا عامل حلقه انا قاعد اشتغل قل ما يرجع والفقر في باب العلم يبعث على الهمه يبعث على الهمه انا كتاب شرح معاني الاثار للطحاوي نسخت جزء كبير من الجزء الاول ما كانش عندي فلوس وما كانش عندي فلوس اصور الكتاب اصلا كتاب التنكيل كتاب التنكيل للشيخ المعلمي اليماني الذي فتح لي آه، يعني آه، ف- يعني آه، بابا كبيرا في هذا العلم انا نسخت بيدي وقراته لا اقول آه، مرات عشرات المرات انا اعتقد كتاب التنكيل للشيخ المعلمي اليماني قراته اكثر من خمسين ستين مره هذا الكتاب حفظه وعارف زي انت عارف لما بتحفظ القران عارف ده الصفحه دي بتبتدي كذا ودي بتبتدي كذا ودي بتنتهي بكذا اللي خلاني احفظ الكتاب ده واهضمه ان أنا كتبته بيدي. فانا عايز اقول للطالب اللي عمال يشكو ان ما عندوش فلوس وما عندوش كتب لا انت مش محتاج كتب. هتحتاج الكتب لما تشتغل. لكن لا يكونن هذا عائقا دون تحصيلك، انت عايز كت... تحتاج الى كتاب في كل فن من الفنون. فالدروس القادمه ان شاء الله ادي دي دروس علميه، بحاول ابسطها برضو عشان تصل الى الجماهير كل اللي قاعد مش كلهم طلبة علم ومش كله عنده موهبة طلب العلم ومش كله بيعد نفسه أن يكون جنديا و- ويقف على ال- ال- خط النار هو بس يقول لك أنا ممكن أديك الرصاص ممكن أناولك حاجة خلاص هيقوم بدوره صحيح لكن أنا الآن أخاطب أولى الناس في هذه الدروس اللي هم طلبة العلم يبقى عندك نوع من الجدية لأن باب الاختلاف ده إذا استطعنا أن نفهمه فهما جيدا حنس- فسوف نسقط عن أنفسنا عناء كبيرا جدا تزخر به الساحة الدعوية الآن جماعة اللي بيختلفوا في الفروع كأنهم بيختلفوا في الأصول فرقوا الصف وقرضوا أعراض إخوانهم وتكلموا في إخوانهم بسبب إيه جهلهم بمراتب الاختلاف نقلوا الاختلاف في الأصول خلوه في الفروع وعمالين يخذلوا إخوانهم وفرقوا الصف ومزقوه فأنا أرجو إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة بإذن الله العظيم آه، إن احنا إيه نبدأ بالإضافة لي إن شاء الله إن شاء الله سبحانه وتعالى دروس الاثنين ستبدأ من الاثنين القادم إن شاء الله تعالى أيضا في هذا المسجد في هذا المسجد ما أنا ما بخرجش لو سمحت است- انتظر لا الدرس بعد المغرب الدرس بعد آه، صلاة المغرب بدءا من الاثنين القادم إن شاء الله تعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم